تحريف الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة دائما يا إخواني كنت أتذكر مسألة الحقد اللي على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الرسالة خاتم المرسلين والكلام ده حتى اليهود نفسهم كانوا يتمنوا أن الرسالة تكون فيهم ويكون نبي آخر الزمان واحد منهم كلها أمانية يعني واذكر وقعة انه حكيم بن حزام تقريبا آه، يعني كان بيكلم ابو جهل يقول له ها يعني نحن بي- بي- بنقاتل محمد وبنسب محمد وبنؤذي محمد واصحابه يعني هل كان محمدا كاذبا يعني سؤال كده كان بين حكيم بن حزام وبين آه، ابو جهل فقال ويحك ما كان ابن اخي كاذبا ابو جهل اللي بيقول بيقول له لا آه، امسك لسانك محمد عمره ما كان كاذب طب احنا بنحاربه ليه وبنضطهده ليه قال كنا وبني هاشم كفرسي رهاب إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا حتى قالوا منا نبي فمتى يكون منا نبي هي المسألة مسألة غيرة يعني ليه النبي يبقى من عندهم أبو جهل كان وغيره كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني القرآن ده كان ينزل مثلا على وليد بن المغيرة ينزل على ابو سفيان ينزل على اي سوده آه، يعني ابو زمعه او اي واحد من من صناديد قريش يعني وكبرائها لكن ينزل على محمد اليتيم الفقير الامي وعلى فكره يا جماعه آه، من ضمن المفاجآت او المخاريق يعني اللي موجوده عند علماء الشيعه انهم يرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اميا يعني شايفين ان الرسول بي- بيجيد الكتابه ودي كارثه مصيبه يعني يا اخوانا اذا كان الرسول بيجود الكتابه كانت دي من المطاعن انه ممكن يكون نقل هذا القران وانه اساطير الاولين. طيب ده علماء الشيعه واحنا عارفين ان القران في سكه والعلماء الشيعه في سكه ثانيه خالص. القران بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. يعني يا محمد لو كنت بتجيد القراءه والكتابه كان ممكن الناس ترتاب يبقى محمد ايه؟ لا يجيد القراءه والكتابه. بس عند علماء الشيعة سكتهم مفتوحة كله ماشي كل حاجة جائزة طالما في بيعرض القرآن مفيش مشكلة المهم مشركي مكة بقى نرجع لهم كده سريعا مشركي مكة لو شفت حال مشركي مكة هو نفسه حال عوام الشيعة دلوقتي بالظبط يعني لو أنا جيت سألت عوام الشيعة إيه رأيكم في أن هناك من يعبد الله وحده لكنه يرى أنه يتقرب بحاجة كده يعني واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى إيه رأيكم ده يبقى كافر كل علماء الشيعة وكل عوام الشيعة هيقولوا لا مش كافر ولا حاجة كافر ليه يعبد ويبقى في واسطة إيه المشكلة يعني بيحب الواسطة دي شوية يمكن الواسطة دي لها خاطر عند ربنا ولا حاجة يبقى ده مؤمن عند الشيعة يعني مشركي مكة مسلمين ومؤمنين عند الشيعة ليه؟ لأنه كان القرآن بيتكلم عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولوا إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يعني ربنا الواحد هو الذي خلق السماوات والأرض طب بتعبدوا هبل والأصنام دي ليه؟ يقول لك والله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إحنا واخدينهم واسطة ومع هذا ربنا ما رحمهمش وما قالش إن دول مؤمنين ما فيش واسطة اعبد الله وحده مخلصا له الدين لهذا بمقاييس علماء الشيعة وعوامهم فمشركي مكة يعتبروا أيضا مؤمنين لأن كل الموضوع حتى الخميني في كتبه يقول لك إيه المشكلة يعني إنك أنت تطلب آه، العون من الحجر والمدر والصخر وأي حاجة تقرب اطلب العون من أي حاجة أي حاجة إن شاء الله بطة كده معدية ولا فيل بيطير ولا حاجة اطلب العون منه إيه المشكلة يعني الخميني شايف إن ده عادي جدا فكل ما يفعله عوام الشيعة حكمه حكم مشركي مكة بالظبط الواسطة عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وصل الغلو بقى ببعض علماء الشيعة انه استخدم بعض الفاظ القرآن الكريم يستخدم الالفاظ اللي في القرآن لله ينقلها من الله خل- من الله سبحانه وتعالى يجعلها للحسين تعالوا نسمع نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق تاني
إذا انكسرت جناحاتي أقول يا حسين إذا العدو الناصري يريد يأذيني أقول يا حسين إذا المجرم يحاربني أقول يا حسين إذا العدو اليهودي الإسرائيلي يقابلني وينكم يا شيعة لبنان يا شباب يا من كتبتم على رؤوسكم يا حسين وحاربتم العدو الصهيوني الإسرائيلي ودمرتموهم عن بكرة أبيهم وبقيتم رجالا أحرار من الذي ساعدكم يا شباب لبنان حسين ولا ينجيكم غير الحسين القومية ما تفيدنا الأحزاب كذب كم ذاجل الأحزاب والأذناب فلتسقط الأحزاب والأذناب لا عز إلا للتشيع إنه حزب الإله وغيره ألعاب هؤلاء الذين وقفوا بوجه الظالم حسين لما تنادي يا حسين يصير فيك فد هيجان آخر يصير فيك ثورة أخرى الحسين قتيل من أجل الحرية
والله يا جماعة محمد بكر الفالي من الأشخاص المضحكة جدا والله أنا أنصح بالفعل اتركوا المسلسلات وال... والمسرحيات والكلام ده واتفرجوا على محمد بكر الفالي مضحك فعلا يعني شخصية عنده مقدرة عجيبة على إنه ينتزع منك الضحك يعني لكن لا تأخذ منه دين يعني هو بيقول لك إن اللي بينجي الخلاصة اللي بينجي هو الحسين والعجيب إن الحسين ما أنجاش نفسه يعني ما أنقذش حق... ما أنقذش نفسه ما أنقذش والده علي بن أبي طالب قتل أمامه ما عملش حاجة ما لم ينقذ نفسه من ال... ما ما اظهرش عجيبه من العجائب ما شقش الارض ما عملش حاجه في الجيش آه، يعني عبيد الله بن زياد ولا حاجه خالص قتل الحسين يعني يعني اذا كان هو لم يستطع ان يدافع عن نفسه كيف ينجيكم الله اعلم طبعا الذي قاله محمد بكر الفاني هذا كفر بالله تبارك وتعالى ليه ليه آه، آه، يعني اذا كان اذا كان اذا كان الفالي بيصلي ونحن هنحسن الظن وهنقول ان الحركات اللي بيعملوها دي صلاه طيب اذا كان بيصلي بيقرا غصب عنه بقى يعني مضطر انه يقرا في البدايه سوره الفاتحه سبع ايات السبع المثاني يقرا فيها ايه كده صعبه قوي على الفهم اياك نعبد واياك نستعين دي مش ممكن حد من علماء الشيعه يفهمها يعني نعبد مين نعبد الله ونستعين بالحسين لا ونستعين بالله برضه مفيش حاجه تانية القران الكريم مثلا في سوره النمل في سوره النمل يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون الآية في منتهى البساطة مين, من الذي ينقذ المضطر المضطر اللي هو في شدة الكرب اللي في شدة الحاجة أما من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله في شريك مع الله طبعا أنت حينما تقرأ الآية تقول لا لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون لو سألت الآن لو سألتنا الآن كل عام الشيعة من يجيب المضطر إذا دعاه هينقسموا البعض هيقول علي بن ابي طالب والبعض هيقول الحسين والبعض هيقول لك لا يجيب المضطر ده يبقى موسى الكاظم باب الحوائج روح لموسى الكاظم انت مزنوق مديون عليك حاجه موسى الكاظم هيحلها لك على طول آه، وهكذا طب القران يا اخوانا بيقول ان ربنا هو اللي بيجيب المضطر اذا دعاه يعني لماذا انتم في شتات ويعني انتم والقران الخلاف بينكم من بعض 180 درجه القران يمين وانتم يسار خلاص اعلنوا انكم لستم على مله الاسلام آه، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى اللفظ اللي استخدمه آه، محمد بكر الفاري وهو بيقول ان الحسين هو اللي بينجيكم واقسم انا مش عارف هو اقسم بالله ليه يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى ليس له دور في حياه الشيعه اقسم بيه ليه مش عارف يعني يقول ويقسم انه لا ينجي الا الحسين تعالوا نستخدم نفس اللفظ ونشوف في القران الكريم لفظ النجاه ده موجود فين يعني كان ربنا سبحانه وتعالى يقول فاذا ركبوا في الفلك اذا ركبوا في السفن وبقوا في البحر فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفي وقال سبحانه وتعالى قل من ينجيكم نفس اللفظ اللي استخدمه استله محمد بكر الفالي من الآية لكن طبقه على مين على الحسين أنا عايز بس أقارن هذه الآية بما قاله محمد بكر الفالي وأترك لكم الحكم على كلامه الله سبحانه وتعالى يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين مين اللي هينجيكم من ظلمات البر والبحر ربنا سبحانه وتعالى يكمل الآية اللي بعدها قل الله مفيش كلام تاني قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون هي المسألة كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينجي ومحمد باقر الفالي بيقول لا آه، اللي بينجي هو الحسين طبعا ده مش غريب ابدا على علماء الشيعه وهم اهل مخاريق وعن طريق هذه المخاريق بيستطيع انه يخدع آه، البسطاء ومع شويه بكاء ويفتح جيبه ويتملى الجيب فلوس وخلاص مبسوط وكمان سيد بقى يعني سيد يعني بيوت الشيعة مستباحة زوجاتهم وبناتهم وكأن العرب ما عادش عندهم نخوة خالص سبحان الله يعني طب ده مثلا موجود عند الفرس عند ش- في شريعة مزدك وبابك في مسألة الشيوعية الجنسية و- وز- والابن ينكح أمه والأم مع بنتها كله مع بعضه والخليط خليط الشيوعية الجنسية ده موجود عند الفرس لكن مش موجود عند العرب لأن العرب كانوا دائما أهل نخوة المهم إذا كان علماء الشيعة قالوا صراحة عارضوا القرآن القرآن يقول أن اللي بينجي هو الله اللي بيجيب المضطر هو الله وعلماء الشيعة بيقولوا لا اللي بينجي الحسين اللي بيجيب المضطر هو الحسين أو موسى الكاظم أو الأئمة يعني فمن أراد الإسلام فعليه بالقرآن ومن أراد الكفر فعليه بكلام علماء الشيعة اللي عنده تعليق تاني يا أخوانا يقوله اللي احنا بنتكلم بمنتهى البساطة لكن إذا كان إذا كان وصل مستوى عقول عوام الشيعة إلى هذا الحد وعندهم القابلية للخداع وهم مستعدين طبيعي لأن الموالي ما بيصحاش غير ما بيسمع آل محمد والكلام ده عشان يقول اللهم صل على محمد لكن هو طول ال- المجلس وهو نايم أصلا فمش عارف الراجل بيقول إيه طيب إذا كان عندهم الاستعداد لقبول ان الحسين هو اللي بينجي فما فيش اي مانع ان احنا نحرف كل ايات القران بقى خلاص ما هو احنا ايه كعلماء الشيعه فصلنا الشيعه عن القران خلاص ما فيش شيعي بيقرا قران يقرا قران ليه هو محتاج القران في ايه احنا قلنا لهم هم اربع ايات خلاصه القران وخلاص ما تقراش القران كمان عشان في كلام آه، مش حلو آه، النساء ما تقراهوش زي ما كان بيقول رشيد الحسيني كده طب فصلناهم عن القران خلاص تعالى لي بقى يا حبيبي الكلام اللي انا هقوله هتبلعوه خلاص افتح لي دماغك وانا هحط لك فيها بقى المعمم يتف ويحدث بلاوي وخلاص على كده طيب اذا كانوا وصلوا الى هذا الامر فمش مش بعيد ابدا انهم يفسروا كل ايات التوحيد في القران الى التوحيد في الامامه والقول بان دي للامامه والعمل الصالح للامامه والشرك الشرك في الامامه والقران كله للامامه ولكن مع ان القران كله بيتكلم عن الامامه حسب فهم الشيعه ما فيهوش ولا ايه تتكلم بن- صراحه عن الامامه تعالوا نسمع علماء الشيعه بيقولوا ايه ونرجع نعلق تاني رواية عن بعض أئمة المعصومين سلام الله عليهم في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه في الآية في آخر آية من سورة الكهف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحد الأئمة المعصومين يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن لا يعتقد بأئمة وخلفاء غير أئمة آل محمد ليش ليش لأن إذا اعتقد بأئمة وخلفاء غير أئمة أهل البيت معناه تبع قانون منه قانون البشر وقانون الله قانون البشر هذا قانون الله الخلفاء والقادة في الحياة هم محمد وآل محمد
طبعا ده تفسير حسين الفقيه طبعا تفسير فيه تعنت واضح ان هو اختصر القرآن الكريم كله خلى اي كلام فيه توحيد وفيه شرك والكلام ده المراد به التوحيد في الامامة و- وكان القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى ليس له معاذ الله يعني ليس له حظ في هذا ال- الكتاب وكأن الأئمة وكأن الرسل الذين كانوا بعثوا قبل ذلك سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وغيره كانوا بيدعوا إلى ولاية آل البيت ما كانوش بيدعوا إلى التوحيد ما هو ده معنى الكلام يعني مثلا كان سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ولاية علي بن أبي طالب عارفين علي بن أبي طالب ابن طالب هيجي بعد كده ب 4000 سنه بس هو كده حسب كلامهم ان القران كله اي لفظ فيه توحيد او عباده ده مربي الائمه وطبعا ده معارض لصريح القران لان الله سبحانه وتعالى يقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين العباده لله فقط مش لحد تاني مش ممكن يستخدم هذا اللفظ لفظ العباده ويراد به انك تشرك واحد في ولايه او غيره هذا الكلام لا يصح ابدا وهذا منطق معكوس ولو قرانا الايه زي ما قلنا علماء الشيعه مساله القص واللزق يجي على اخر كلمتين في الايه ويقول يستشهد بيها وخلاص زي ما قلنا قبل كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها او يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وكفايه كده بدايه الايه الرب- الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا يعني بيقول انا بشر زي زيكم لا اعلم الغيب و- ولا عندي خزائن ولا بطير ولا بتاع أنا بشر زي زيكم كل الموضوع أن الله اختصني بالرسالة أوحى إلي الله سبحانه وتعالى ويعني آه، اختصني بمسألة الرسالة إذا أردتم الإيمان وإذا أردتم الدين فعليكم بالجادة واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به أحدا وكا- وخ- وخلوا عملكم كله فيه إخلاص يعني إخلاص ومتابعة كما قالوا شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه الإصابة يعني أن يكون موافقا للسنة والإخلاص أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى وليس فيه رياء إيه علاقة الآية دي بالكلام عن الولاية هو كلام بيحشر وخلاص سبحان الله العظيم يا أخوانا أنا أتمنى أن عوام الشيعة يراجعوا علماءهم وأن يقرأوا القرآن أنا طلبي ورجائي من كل عوام الشيعة أنهم يقرأوا القرآن بعيدا عن فهم المعممين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم مما قاله آه، هؤلاء المعممين انتهت حلقتنا آه، دائما يمضي وقتنا سريعا ولكن لا أقول وداعا ولكن إلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر قد شايعوا زوجا على تقسيم أهل الصف والإيمان وحبال يا إخوان يا إخوان فشيوخهم شابت على البلدان دين التمتع دين وعقيدته